أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين تكلمنا في الحديث السابق عن المناسخة والميراث كيف يوزع في هذه المسألة والمناسخة عبارة عن أن يتوفى إنسان ثم لم يقسم الورثة ميراثه عليه ثم يموت بعض هؤلاء الورثة فيرثهم بعض آخر منهم أو غيرهم ثم يقسم الميراث بعد ذلك سواء الذي توفي واحد أو اثنان أو ثلاثة بعد ذلك من هؤلاء الذين ورثوا فقلنا بنعمل مسألة المناسخة المسألة الأولى ونطلع الأنصباء منها وبعد ذلك هنكتب جنب المتوفى من هؤلاء الورثة اللي في المسألة الأولى أنه مات ونشوف مين الورثة بتوع هذا المتوفى الجديد سواء كانوا من السابقين اللي هم ورثوا معه في الميت الأول أو من غيره ونعمل مسألة جديدة ونخلص المسألة على عدم وجود كسور فيها لو أنه توفي إنسان آخر من هذه المسألة السابقة أو المسألة الجديدة تتعمل مسألة أخرى في نفس جدول الوراثة كما ذكرنا في الحديث السابق والمرة دي هنذكر بعضا من الأمثلة في كيفية حل مسائل المناسخة فمسائل المناسخة هي مسألة ميراث عادية بس الزايد فيها أن بيكون متوفى أكثر من واحد بتحط الجميع في مسألة واحدة ولذلك تذكر في أول ما شرحنا شباك الوراثة قلنا مش من حقك تحط في الشباك أي حاجة في أي حتة إن عايز تذكر تحط الورثة بالطول أو تحط بالعرض أو تستغل خانة بكذا لا تبني الشباك على ما بدأنا به من أول ما ذكرنا شباكين في الوراثة أو جدول واحد وبعدين جدولين وثلاثة وكبرنا إحنا محجوزة لحاجة معينة سواء كانت عن يمين الورثة أو عن شمال الورثة أو فوق في الجدول أو تحت في الجدول ما تحطش حاجة من دماغك في غير مكانها حيث أنه تحافظ على الجدول بتاعك شباك الوراثة وكل ما يكبر الجدول هتلاقي خانات ومكان للمتوفى الجديد أو للقسمة الجديدة زي مسألتنا هنا في المناسخة ذكرنا أبيات رحبية في المرة السابقة في المناسخة وقال لنا الرحبي وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب وأعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم وإن تكن ليست عليهم عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام فهذه طريقة المناسقة فرق بها رتبة فضل شامخ آه الأبيات يمكن تكون صعبة المسائل أسهل منها المسائل انك تعرف ان مش كل الابيات اللي موجوده عندك في المتن الرحبيه بسهوله اللي اخذناها الوارثين من الرجال والورثات من النساء لا ولكن طالما انك بتعرف تعمل عمليه حسابيه مش شرط بقى تحفظ مثل هذه الابيات اعرف ازاي تحلها في المناسخه بشباك الوراثه. قال لنا ابن قدامه في المغني معنى المناسخه أن يموت من ورثة الميت إنسان قبل قسم تركة الأول يبقى الأولاني توفي ولم يقسم الإرث فتوفي إنسان آخر من هؤلاء الورثة فنعمل المسألة مسألتين على التفصيل اللي هنذكره هنا نشوف مثلا مسألة كده إنسانة توفيت وتركت زوجها أدي الزوج أهو وأما وعما يبقى هنا الورثة بتوع المرأة المتوفاة طالما ذكرنا زوجا يبقى المتوفاة الزوجة يبقى هنا الورثة زوج وأم وعم مسألة سهلة الزوج ليه فيها له النصف ما فيش حد يحجبه نقصانا الأم لها الثلث ما فيش حد يحجبها نقصانا العم ليه الباقي يبقى هنا هياخد الباقي تعصيبا المسألة فيها نص وفيها ثلث هتبقى من ستة الزوج هياخد نص ثلاثة الأم هتاخد تلت اتنين العم هياخد الباقي واحد يبقى دي المسألة السهلة بتاعة الميت الأول طيب حصل إيه بعد كده فيها قال لنا إن هذا الزوج اللي كان وارثا من زوجته قبل ذلك توفي الآن الزوج توفي يبقى هنعمل له مسألة ثانية طيب مين يرث هذا الزوج مين يرث هننظر في الورثة الأوائل ونشوف حد جديد وارث ولا لا لو بصينا هنا وقلنا في المسألة الأولى المتوفى امرأة زوجة هذا الزوج زوجته تركت زوجها وأمها وعمها هذا الزوج توفي أما نشوف الأم دي بالنسبة له تقرب له إيه حماته غريبة عنه لو كان بينها وبينه قرابة كان ذكر لنا حاجة طيب يبقى دي غريبة عنه العم عم مين ده عم زوجته يقرب له ايه غريب عنه يبقى لا دي هترث فيه ولا ده هيرث امال مين هيرثه فيه بيقول لنا هنا ترك اما وابا يبقى هذا الزوج ما عندوش اولاد ما فيش اولاد موجودين ترك امه واباه يبقى الام اللي كان في المساله الاولى لام زوجته حماته تبقى غريبه العم اللي في المسألة الأولى كان عم زوجته فهو غريب يبقى هنا هذا الزوج اللي مات الآن الورثة بتوعه أم وأب يورثوا إيه بقى فيه الأم والأب دول هنقول مسألة فيها أم وأب فقط الأم هتاخد التلت مش كده والأب هياخد الباقي تعصيبا الباقي تعصيبا يبقى المسألة بتاعت الميت الثاني من كام فيها تلت وفيها باقي يبقى من كام من ثلاثة المسألة الجديدة من ثلاثة طيب الثلاثة دول هيتوزعوا الأم هتاخد منهم إيه واحد والأب هياخد اتنين أما هنا طبعا الأم زوجته اللي في المسألة الأولى غريبة ملهاش حاجة عمها برضه غريب ملوش حاجة فهنا المسألة الجديدة بقت من ثلاثة الثلاثة اللي فيها هي عبارة عن الثلاثة اللي نصيبه من المسألة الأولى هي هي مش محتاج بقى ان انا اعمل حاجة جديدة في المسائل الا احط مسألة جامعة يبقى هنا الآن في المسألة الأولى كانت من ستة الزوج نصيبه ثلاثة مات ترك الثلاثة دول حوزعهم بين أمه وأبيه الأم واحد والأب اتنين يبقى المخرج اللي في المسألة الأولى هو الآن هو نفسه هخلي المخرج الأول هو المخرج الآن في المسألة الجديدة بقيت من ستة الثلاثة بتاعت الزوج هديها لأمه ولأبيه هنا مش كده يبقى هو الزوج هنا توفي خلاص بقى مش هنحط في خانة بتاعته حاجة وهقول أم زوجته اللي في المسألة الأولى كان لها كام اتنين من كام من ستة هنا نفس الاتنين من الستة كأني بقسم الميراث الذي تركته المرأة في المسألة الأولى بقسمه ستة أقسام حد لأمها اتنين اللي هم كانوا في المسألة الأولى ودي لعمها برضو واحد اللي كان في المسألة الأولى وأقول التلاتة اللي كان هياخده الزوج هقسمهم بين أمه وأبيه أمه هتاخد كام واحدا وأبوه هياخد اثنين يبقى المسألة الجامعة بتاعتنا بقت من ستة الأم أم الزوجة اللي توفيت الأول خدت اتنين من ستة عم الزوجة المتوفى من الأول خد واحد من ستة هنا بقى المسألة الثانية اللي الزوج توفي وترك أمه وأباه أمه خدت واحد من الستة أبوه خد اثنين من الستة يبقى دي مسألة المناسخة في صورة مبسطة من صورها مفهومة؟ طيب. نشوف مسألة أخرى برضو زوج وأم وعم زي اللي فاتت برضو عشان تستوعب أكتر زوج وأم وعم هنقول الزوج هنا هياخد إيه النصف الأم التلت العم الباقي تعصيب الباقي تعصيب مسألة برضو من ستة زي اللي فاتت هنقول الزوج هياخد ثلاثة من ستة الأم هتاخد اتنين العم هياخد الباقي واحد من ستة طيب ايه الجديد اللي هنا بقى بيقول لنا الزوج توفي هي نفسها زي المسألة الأولى لكن مين الورثة بتوعه الآن بيقول لنا ترك أما وأخوين لأم وأخا لأب يبقى هنا هذا الزوج في المسألة الثانية توفي وترك أما وأخوين لأم وأخا لأب طيب نفس الحكاية هنقول الأم اللي كانت في المسألة الأولى تقرب له حاجة لهذا الزوج يبقى غريبة عنه هذه غريبة هنا نقوله غريبة العم كان عم الزوجة يقرب له حاجة برضه غريب عنه يبقى أدي هنا الزوج في المسألة الثانية ترك أما وأخوين لأم وأخا لأب يبقى في عدد من الإخوة ولا مفيش عدد من الإخوة؟ لا هو في عدد من الإخوة يبقى الأم تحجب نقصانا تحجب نقص هتاخد كام بقى الآن؟ يبقى الأم هتاخد السدس الأخوين لأم ياخدوا ياخدوا مسألة إيه دي؟ كلالة هياخدوا فيها التلت التلت يبقى هياخدوا الثلث الأخ الأب هياخد الباقي تعصيب الباقي تعصيبا طيب المسألة الثانية كان فيها سدس وتلت والباقي تعصيبا هتبقى من كام؟ من ست الأم السدس لها واحد الأخوين لأم التلت لهم اتنين كل واحد هياخد واحد الأخ الأب ليه الباقي اللي هو تلاتة سهلة المسألة هنيجي هنا بقى إيه الجديد اللي فيها بنقول الزوج في المسألة الأولى كان بياخد كام تلاتة التلاتة بتوعه دول هقسمه على أمه وإخوته التقسيم كام جزء كام قسم ستة أقسام يبقى هنا التلاتة هقسمها ستة يبقى كل واحد هياخد نص التلاتة يبقى كسر ما ينفعش نحط كسر في المسألة يبقى لازم أخلي التلاتة دي كام أخلي تلاتة ستة يبقى أضرب المسألة دي في كام يبقى هنا بنقول التلاتة لازم أخليها ستة يبقى هضرب المسألة الأولى في كام في اتنين أحط مسألة جامعة هناك ضربت المسألة الأولى في اتنين عشان أخلي تلاتة ستة وأقسمها كده واحد لاتنين لتلاتة يبقى مسألة جديدة من 12 الاثنين في 6 في 12 الزوج مش هياخد حاجة طبعا هنا الأم أم زوجته اللي في المسألة الأولى كانت بتاخد اثنين من 6 دلوقتي هديها كام؟ أربعة يبقى خدت أربعة من 12 العم عم زوجتي كان بياخد واحد من ستة في المسألة الأولى هضرب في اتنين يبقى هياخد كام؟ اتنين من 12 هنا بقى الزوج كان مسألته الأولى بياخد كام؟ تلاتة خليتها كام؟ ثلاثة في اثنين خليتها ستة هي نفس القسمة الأولى واحد لاثنين لثلاثة يبقى الأم هتاخد واحد زي ما هو أخوين لأم هياخدوا اثنين الأخ الأب هياخد الباقي اللي هو ثلاثة يبقى دي مسألة الجمع هقسم الميراث اللي هو مين ترك هذا الإرث بتاع مين بتاع الزوجة الأولى الزوجة الأولى هنا قد يكون هذا الزوج له مال آخر له مال آخر هقسم ماله الآخر على مين على الورثة بتوعه اللي هو الأم والأخوين لأم والأخ لأب بالنسبة بتاعت واحد لاثنين لثلاثة بأنهي مخرج؟ المخرج بتاع اللي هو إيه؟ ستة ستة ده ماله الخاص لكن أنا كلامي هنا في مال زوجته توفيت فرضنا أن هي تركت بيتا والبيت لم يقسم لغاية ما مات هذا الزوج دي الورثة الآن بيقولوا عايزين نقسم هذا البيت يبقى القسمة النهائية اللي هنا هي قسمة مال الميت الأول أو الميتة الأولى بقسمها على جميع الورثة بتوعها وأيضا على ورثة زوجها الذي توفي وكان وارثا منها واضحة المسألة؟ طيب نشوف حاجة تانية كده برضه زوج وأم وعم هي نفسها الزوج له النصف الأم لها الثلث العم له الباقي تعصيبه مسألة من ستة الزوج هياخد ثلاثة الأم هتاخد اثنين تلت العم هياخد واحد طب المفروض حفظته بقى الجزء الأولاني ده إيه هيحصل هنا؟ آه هيقول لنا برضه الزوج هو الذي توفي طيب والأم غريبة والعم غريب عنه وترك إيه؟ آه ترك بنتا يبقى هنا هذا الزوج له بنت آه أمال ما وصلش ليه في المسألة الأولى البنت دي؟ من زوجة أخرى من زوجة أخرى لو كانت من الزوجة الأولى كانت ورثت في المسألة الأولى لا يبقى هنا هذه من زوجة أخرى لعله تزوجها الآن أو كانت قبل هذه الأولى يبقى هنا ترك بنتا وترك خمس أشقاء وترك خمس أشقاء طيب نحلها إزاي بقى المسألة الجديدة بتاعة الزوج كان واخد ثلاثة من ستة مش كده الثلاثة دول عايز أقسمهم بين الورثة الجداد هم له بنت وله خمس أشقاء البنت بتاخد منه قد إيه؟ النصف والخمس أشقاء لهم الباقي طالما بنت هتاخد نصف ودول هياخدوا الباقي يعني المسألة دي من كام؟ من كام؟ من اتنين وفي الآخر تبقى من كام يعني؟ من عشرة مش كده؟ طيب خليها من اتنين البنت هتاخد واحد من اتنين والخمس أشقاء هياخدوا الواحد التاني وبعدين هنقول بين الخمسة وبين الاثنين في تباين هنضرب الاثنين في خمسة ونخليها من عشرة فهنا البنت هتاخد خمسة من عشرة اللي هو نص بتاعها والخمس أشقاء هياخدوا الباقي اللي هو خمسة لكل واحد هياخد واحد طيب الزوج كان نصيبه في المسألة الأولى إيه؟ نصيبه كام؟ ثلاثة الثلاثة هيتقسموا كام قسم؟ عشر أقسام يبقى هنا الغرض منها بين لما يبقى في تباين بين النصيب الأول وبين القسمة الثانية يبقى هو نصيبه الأول كان ثلاثة الثلاثة دول هقسمهم عشر أقسام ينفع يتقسموا عشر أقسام من غير كسر يبقى هنا في كسر يبقى لازم أعمل إيه في الثلاثة دي أضربها في عشرة يبقى هحول الثلاثة دي هضربها في عشرة إذا ضربت الثلاثة في عشرة هخلي العشرة دي كام 30 يبقى اضرب 10 دي في كام؟ في 3 يبقى كأن زي اللي هضرب المسألة الأولى في 10 والمسألة الثانية في كام؟ في 3 عشان أخلي نصيب الزوج واحد في الاثنين يبقى هنا بنقول الثلاثة دي هتبقى 10 يبقى هضرب المسألة الأولى في 10 المسألة الثانية في 3 إذا ضربت دي في 10 هيبقى نصيب الزوج كام فيها؟ 30 هو هو نفسه هنا 3 في 10 ب 30 اللي تقسموا الحاجات اللي تحت طيب هنقول العشرة في 6 بالمسألة الجامعة من 60 الزوج كان نصيبه كام؟ ثلاثة من ستة وضربت في عشرة يبقى هيبقى نصيبه كام؟ ثلاثين خليك فاكر الثلاثين اللي مش هيتحط دلوقتي الأم نصيبها اتنين من ستة في المسألة الأولى هنضرب في عشرة يبقى نصيبها كام؟ عشرين من ستين ملاش حاجة طبعا في المسألة الثانية العم كان نصيبه واحد من ستة في المسألة الأولى هضرب في عشرة هيبقى كام؟ عشرة من ستين الزوج بقى كان نصيبه كام في الأولى؟ 30 اللي انا هقسمهم دلوقتي عباره عن الثلاثه دي في العشره يبقى هضرب 3 في 10 تبقى 30 هو نصيب ده هضرب الثلاثه في الخمسه نصيب البنت بكام؟ ب 15 والثلاثه في الخمسه نصيب الخمس اشقاء ب 15 لكل واحد ثلاثه نجمع المجموع 15 و15 و10 و20 60 واضحه؟ نعم دي ضربناها في ثلاثة ليه؟ اه نشوفه ليه ضربناها في ثلاثة نصيب الزوج في المسألة الأولى كان كام؟ ثلاثة هنقسمه كام قسم؟ عشر أقسام مش كده؟ يبقى هخلي الثلاثة دي أما أقسمها لعشرة هتطلع كسور يبقى أخلي الثلاثة حاجة تنفع تتقسم عشرة من غير كسور هخليها كام الثلاثة؟ أقول بين الثلاثة وبين العشرة إيه؟ تباين يبقى أضرب العشرة في الثلاثة مش كده عشان أضرب العشرة في الثلاثة دي هيبقى نصيبه كام هنا 30 بس أنا بوزع هنا في 10 بس على 10 ينفع أخلي العشرة زي ما هي وهو نصيبه 30 يبقى لازم أخلي العشرة دي كام 30 برضه هضربها في كام في 3 يبقى أنا كأني بضرب الثلاثة دي في العشرة دي أهي يبقى هنا 30 وبضرب الثلاثة اللي هنا دي المجموعة كلها في 10 هنا عشان تبقى دي العدد بتاع الزوج نصيبه هو نفسه العدد اللي هيتقسم هنا ادي اقول 10 في 3 بالثلاثين اللي هم دول فهمت يا شيخ؟ طيب يبقى هنا المسألة الأولى بقت من 60 الزوج نصيبه 30 اللي هو ده بيتقسم على دول بالنسب بتاعتهم اللي هتيجي بعد ذلك هنا الزوج خد 30 الأم خدت 20 العم خد 10 الزوج ده متوفى هقسم النصيب بتاعه بنسبة 5 إلى خمسة اللي هو واحد إلى واحد يبقى حد البنت 15 وحد الأشقاء كام؟ 15 لأن هو نصيبه كان 30 أدي 15 وأدي 15 نشوف مسألة كمان أم وأب وبنت آه بنتين اهو بنتين طبعا في مسألة في المناسخة مش هحط بقى ايه بنت وجنبها اتنين لأن كل واحدة ممكن في المناسخة تفترض إن دي ماتت مثلا أو كذا فإذا كان واحدة منهم هتموت يبقى بنحط إيه كل واحدة لوحدها عشان نقسم نصيب كل واحد واحدة يبقى هنا المسألة عبارة عن أم وأب وبنتين يبقى المتوفى ترك بنتين وترك أما وأبا الأم نصيبها إيه في المسألة دي؟ اه لانها محجوبه حجب نقصان هتاخد السدس يبقى خدت السدس الاب هياخد ايه برضه السدس بس المساله فيها بنات يبقى لو فاض حاجه هياخدها تعصيبا بس هنا مش هيفوت حاجه لان بنتين هيستهلكوا الثلثين والام السدس يبقى فاضل له سدس هو يبقى هنا بنقول بياخد السدس ولو فاض حاجه هياخدها تعصيب البنتين لهما الثلثان مساله فيها سدس وسدس وثلثين يبقى من كام من ستة الأم لها السدس واحد الأب السدس واحد البنتان لهم كام تلتين أربعة كل واحدة اتنين يبقى اتنين واتنين طيب بعد كده يقول لنا ايه آه البنت التانية دي توفيت ماتت يبقى هنا الآن هننظر ل ال- ال- هل لها ورثة ولا ملهاش ورثة شوف هو هيقول لنا ايه كده قال البنت التانية دي توفيت البنت اللي قبلها دي تقرب لها ايه اختها يبقى الان هقول هذه ايه شقيقة شقيقة والاب ده هيقرب لها ايه جد جد مش كده إيه، لان انت خليك فاكر في المسألة الاولى المتوفى ترك اما وابا وبنتين وبنتين يبقى دي ام ابي البنتين وده ابو ابي البنتين مش كده يبقى هنقول الاب ده بالنسبه للبنتين هذا جد الام دي بالنسبه للبنتين دي جده يبقى هنحط في المساله هنا هنقول الام دي, دي صارت الان جده الاب ده صار الان جدا وهذه البنت صارت شقيقه يبقى المسألة الجديدة فيها جدة وفيها جد وفيها شقيقة وهذه المتوفى الم- الميت شقيقة وجد وجدة الجدة لها ايه في المسألة تاخد السدس السدس لا تلت دي لو كانت نقول أما الأم حاجة والجدة حاجة تانية هنا دي مش أم دي جدة هنا الجدة بتاخد السدس وما بتزيدش على ذلك هنا خدت السدس الجد والشقيقة فاكرين الجد والشقيقة ولا نسيتم يبقى هنا هنقول ايه هيت- هيتحل ازاي بقى الجد والشقيقة ها هنقوله مم. يبقى هنا هنقول مقاسمة الجد مع الشقيقة يبقى مقاسمة يبقى أفضل الأحوال هنا أن نقول الجد مع الشقيقة مقاسمة طب نفتكر كده مع بعض الجد مع الإخوة إما يكون فيه فرع وارث أو لا يوجد فرع وارث الجد مع الإخوة ميراث الجد والإخوة إما يوجد فرع وارث أو لا يوجد فرع وارث مش كده في حالة عدم وجود صاحب فرض صاحب فرض يكون الجد مع الإخوة ليه إيه ياخد إيه الجد يا إما ياخد حالتين يا إما مقاسمة يا إما التلت تلت الجميع يا مقاسمة يا تلت ده في حالة وجود صاحب فرض صاحب فرض طيب إذا كان ما فيش صاحب فرض وارث هنقول هنا إيه- إذا كان في بقى الآن إذا كان ودي هنقول ما فيش صاحب فرض وارث هنقول الجد يا إما له مقاسمة مع الإخوة يا إما بياخد تلت المال إذا وجد صاحب فرض هذا الوارث من أصحاب الفروض هنقول الجد له كم حالة ثلاث أحوال إما ياخد س- سدس الجميع يا إما مقاسمة يا إما تلت الباقي يا إما تلت الباقي بدل الجد مع الإخوة خليك فاكر هنا في صاحب فرض في المسألة في صاحب فرض في مسألة بنقول جد وشقيقة وفي جدة اه في صاحبة فرض اهو صاحبة فرض موجودة يبقى نقول جد مع الشقيقة ليه واحد من ثلاثة يا إما ياخد سدس الجميع واحد من ستة يعني زيه زي الجد طب غيره ياخد إيه تلت الباقي بعد الجدة آه، طيب يبقى الباقي بعد الجدة هيتفضل كام خمسة يبقى هنا أحسن له من السدس مش كده يبقى أكثر شوية يا إما يدخل إيه مقاسمة يعني للذكر مثل حظ إيه الأنثيين هنا يبقى هعمله كأنه أخ مع أخته للذكر مثل حظ الأنثيين هذا أفضل للجد في هذه الحالة أنه يدخل فيها مقاسمة لذلك هقول الجد مع الأخت الشقيقة الآن ياخد تعصيبه يعصبها يدخل معه كأنه أخ مع أخته مسألة جديدة فيها سدس م? المسألة هتبقى من ستة الجدة لها واحد من ستة الجد مع الشقيقة قلنا للذكر مثل حظ الأنثيين يبقى الباقي بينهما اللي هو الخمسة يتوزع بنسبة اتنين إلى واحد الجد له سهمان الأخت لها سهم واحد طيب. المسألة هنا في خمسة هيتوزعوا اتنين إلى واحد يعني هتقسموا كام قسم؟ ثلاث أقسام بين الثلاثة وبين الخمسة إيه؟ تباين يبقى أضرب المسألة دي كلها في كام؟ في ثلاثة المسألة الجديدة اللي هي بتاعة الميت الثاني هتبقى من 18 الجدة هتاخد تلاتة من 18 اللي هو التلاتة في الواحد الجد والشقيقة هياخدوا كام؟ تلاتة في خمسة كام؟ 15 وأقسم بنسبة 2 إلى واحد هيبقى كام؟ 10 لخمسة مش كده؟ فأنا هقول هنا الجد كان بياخد سهمين وهنا الاسم خمسة يبقى 2 في خمسة بعشرة الشقيقة بتاخد سهما واحدا وهنا الأجزاء خمسة يبقى هتاخد خمسة يبقى المسألة بتاعة الميت الثاني من 18 الجدة خدت ثلاثة الجد خد عشرة الشقيقة خدت خمسة 18 اللي عندي هنا دي عبارة عن نصيب مين البنت الثانية البنت الثانية اللي توفيت كان كام نصيبها في المسألة الأولى اتنين يبقى نصيبها في المسألة الأولى اتنين خلينا الآن كام 18 يبقى لازم أخلي اتنين دي كام عشان أخليها 18 يبقى المسألة كلها في كام اه يبقى هنا الاثنين بقت 18 يبقى خلي المسألة كلها تتضرب في 9 عشان الاثنين تبقى 18 ماشي كده؟ م. يبقى مسألتي هنا هضربها في 9 التسعة في الستة تبقى بكام؟ اللي هي المسألة الجامعة 54 من 54 طيب الأم خدت كام في المسألة الأولى؟ واحد من من ستة وضربت المسألة كلها في تسعة يبقى هتاخد كام؟ تسعة في المسألة الأولى طيب وخدت المسألة الثانية كام؟ ثلاثة يبقى اديها كام دلوقتي؟ اديها 11 يبقى هنا خدت في المسألة الأولى تسعة والثانية ثلاثة خدت في الجامعة 12 الأب كان في المسألة الأولى بياخد واحد وهضرب الواحد في تسعة بقى ياخد تسعة في المسألة الثانية كان بياخد كام؟ عشر يبقى هضرب هجمع المسألة الأولى على نصيب المسألة الثانية بقى 19 البنت كانت بتاخد في المسألة الأولى اتنين من ست وضربت المسألة الأولى كلها في تسعة بقت كام؟ نصيبها 18 خدت من أختها في المسألة الثانية كام؟ خمسة يبقى في الأولى كان 18 وفي الثانية خمسة يبقى كام؟ 23 ماشي كده؟ يبقى مسألة الجامعة كأني هقسم نصيب الميت الأول أربعا وخمسين جزءا أربعة وخمسين جزءا حدي للأم 12 من 54 وللأب 19 من 54 وللبنت هذه 23 من 54 صعبة؟ نعيدها تاني؟ فاهمينها يعني؟ طيب مش هعيد آه. مسألة جديدة أم وابن وابن آه. يبقى أم وابنان أم وابنان الأم هنا تاخد إيه؟ السدس عشان في فرع وارث للإنسان السدس الابنان خدوا الباقي تعصيبا المسألة من ستة الأم لها واحد الابنان لهما الباقي خمسة يبقى هنا الابنان كانوا واخدين خمسة من ستة يبقى حقس النصيب بتاعهم ضربت المسألة كلها في اثنين بقت من 12 الأم خدت اثنين من 12 الابنان كل واحد هياخد خمسة من 12 لغاية كده سهل هنقول واحد من الابنين توفي هذا الابن الثاني توفي هنقسم النصيب بتاعه على مين هنقول هنا في الابن اللي كان في المسألة الأولى هيقرب له إيه الآن شقيق الأم اللي كانت في المسألة الأولى هتقرب له إيه هتبقى جدة له أو بيقول لك لا ده كمان ترك ابنين كمان ترك ابنين وترك بنتا يبقى هنا بقى مسألته هذا الابن اللي كان في المسألة الأولى المتوفى الآن ترك ابنين وترك بنتا والابن اللي كان في المسألة الأولى والأم هيقربوا له إيه؟ الأم صارت جدة الابن صار أخا صار أخا يبقى دول اللي كانوا في المسألة الأولى كانت أم وابن وابن أم أم الميت ابن ابن الميت ابن الثاني ابن الميت له الميت الأول هذا الابن الثاني توفي بقول يبقى هذا الأولاني اللي كان معاه أخوه الأم اللي كانت معاه في الأولى هذه جد هذه هنا الأم اللي في الأولى صارت جدة في الثانية الابن اللي في الأولى صار أخا في الثانية وهذا المتوفى ترك ابنين وبنتا دي مسألة سهلة هنقسم الميراث بين جدة وفي أخ وفي ابنان وفيه بنت الأخ مع وجود الابن والبنت ليه حاجة؟ مالوش حاجة لو كان البنتين بس خليه تعصيب لكن الآن في ابن يبقى ما في دول ابنين كمان هنقول الجدة لها السدس والأخ محجوب الابنان لهما آه هم والبنت الباقي تعصيب المسألة جديدة من كام؟ من ست مش كده؟ طيب أدي المسألة من ستة الجدة هتاخد السدس واحد الأخ ملوش حاجة الميت خلاص الابنان والبنت بقسم السهام بقول هنا كم سهم دول خمسة أربعة للابنين كل واحد سهمين والبنت لها سهم واحد يبقى لهم الباقي اللي هو خمسة الجدة خدت واحد يبقى الأسهم الباقية اللي هي خمسة هتوزع على دول أربعة الواحد ده هياخد الابنين هياخدوا أربع أسهم البنت هتاخد سهما واحدا يبقى المسألة الثانية بقت من ستة كانت المسألة الأولى من كام؟ اه خد بالك هنا المسألة الأولى كان نصيب الابن اللي توفي خمسة من 12 الخمسة دول هقسمهم كام جزء؟ ست أجزاء بينهم إيه؟ تباين بينهم تباين يبقى هقول طالما الخمسة مع الستة تباين يبقى هضرب الخمسة في إيه؟ في الست وأضرب الستة في الخمسة صح كده ولا لأ؟ لأن أنا عايز أخلي الخمسة دي كام؟ 30 ووزع الاسهم دول اخلي المخرج بتاعها برضه 30 يبقى هضرب المساله الاولى دي اللي هيقول لك اضرب المساله الاولى في الثانيه ده معناه المساله الاولى كان نصيب الابن خمسه هقسمه سته اجزاء يقول لي بينهم تباين ما ينفعش هيطلع فيه كسر يبقى هضرب السته في الخمسه والخمسه في السته ادي الخمسه والسته هنضرب المساله الاولى كلها في سته عشان اخلي الخمسه دي كام؟ 30 واضرب المساله الثانيه في كام؟ في خمسه عشان اخليه 30 لان هي دي هي دي هي دي, هي دي. المسألة الأولى ضربت في ستة كان المخرج بتاعها من 12 يبقى الستة في 12 ب 72 الأم في المسألة الأولى كانت بتاخد واحد من ستة بعد ما رفعناها خدت اتنين من 12 هنضرب في ستة هتاخد كام؟ 12 من 72 آه لا ده كمان فيها لها في الثانية كام؟ واحد مضروب في كام؟ في خمسة يبقى المسألة الأولى لها اتنين مضروبة في ستة باتناشر في المسألة الثانية لها واحد مضروب في خمسة بكام؟ بخمسة زائد اتناشر يبقى لها سبعتاشر يبقى أنا بجمع سهام الأولى مع سهام الثانية بس واخد بالي إني بضرب في رأس المسألة طيب الابن اللي كان في الأولى اللي بقى أخ في الثانية كان بياخد كام في الأولى؟ خمسة من اتناشر وأنا ضربت المسألة الأولى كلها في كام؟ في ستة يبقى هياخد كام؟ 30 هل ليه حاجة في مسألة تانية؟ ملوش يبقى هو 30 الأولانية بس الابن اللي توفي بياخد كام؟ 5 من 12 في المسألة الأولى اللي هم هيتوزعوا ضربتها في 6 بقى بياخد كام؟ 30 30 اللي هو حاصل ضرب الخمسة في المسألة الثانية دي في الستة راس المسألة الجديد 30 هيتوزعوا بالنسب اللي قدامنا هنا واحد وأربعة وواحد بنسب واحد لأربعة لواحد يبقى هنقول المسألة الثانية الابنين لهما أربعة من ستة وهضرب في كام؟ كل المسألة في خمسة هياخدوا عشرين البنت كان لها واحد من ستة وهضرب في خمسة هتبقى خمسة أجمع بقى المجموع يبقى عندي سبعتاشر زائد تلاتين سبعة وأربعين زائد عشرين يبقى سبعة وستين زائد خمسة يبقى اتنين وسبعين واضحة؟ طيب ناخذ مسألة أخرى آه شكلها كبيرة أول مسألة نشوف كده زوج وأم وعم آه دي سهلة دي هي المسألة الأولى اللي خدتوها وحفظتوها كذا مرة بتذكر زوج وأم وعم الزوج هياخد النصف الأم التلت العم الباقي تعصيبه هنا المقصد بالمسألة دي إيه؟ يعني عايزين نقوله الزوج ده بعد ما هنوزع نصيب زوجته آه على حسب هذه المسألة هنقول إنه توفي هذا توفي والأم دي برضه هنقول توفيت العم ده كمان هنموتهم الثلاثة ونشوف تتعامل ازاي المسألة كمسألة مناسخة وكل واحد له ورثة ولا ملوش ورثة وتتحل عشان كده بقول لك حافظ على الجدول الأولاني بتاعك ادي جدولك في المكان ده في حاجات هتتزود فوق في حاجات هتتزود تحت في حاجات هتتزود في الشمال يبقى أنا حافظ على الجدول الأول بتاعي واسيب مكان للزيادات ما اشغلهاش بشيء آخر زوج وأم وعم مسألة من ستة الزوج هياخد ثلاثة من ستة الأم التلت اتنين من ستة العم الباقي واحد طيب الزوج هنقول الآن توفي مات الزوج م- مين الورثة بتوعه بيقول لي ترك خمس أبناء توفي ترك خمس أبناء يبقى الإرث بتاعه اللي كان ثلاثة هنا هيتوزع على مين الخمس أبناء لأن الأم دي بالنسبة له غريبة والعم ده بالنسبة له غريب يبقى هم عياله الخمسة من زوجة أخرى غير الأولى اللي توفيت الأولى هيتقسم عليهم ال- النصيب بتاعه اللي هو ثلاثة المسألة الثانية فيها خمس أبناء هتبقى من كام من خمسة هم اللي هياخدوا الخمسة الزوج نصيبه كان ثلاثة من ستة في المسألة الأولى الآن بقى كام يتوزع خمس أجزاء هيتقسم على خمسة ثلاثة على خمسة مش هينفع يبقى لازم أضرب المسألة الأولى في كام أضربها في كام في خمسة يبقى أضرب المسألة الثانية في كام في ثلاثة يبقى الأولى هضربها في خمسة الثانية هضربها في ثلاثة يبقى الثلاثة هنا بقت خمس أجزاء هتتقسم يعني خمس أجزاء يبقى هضرب المسألة الأولى في خمسة والمسألة الثانية في ثلاثة وأعمل مسألة تجمع الاثنين أدي الخمسة في ستة في 30 يبقى المخرج الجديد 30 الزوج هنا كان بياخد ثلاثة من ستة المفروض دلوقتي هياخد كام؟ 15 من 30 بس مش هياخد حاجة لأن متوفى الورثة بتوعهم اللي هياخدوا ال 15 دول. طيب الأم كانت بتاخد 2 من 6 هنضرب في 5 الآن هتاخد 10 من 30 العم كان بياخد واحد من ستة هيضرب فيه الخمسة هياخد خمسة من تلاتين قلنا كان الزوج نصيبه تلاتة وضربناها في خمسة اللي هو بخمستاشر هياخدوها الأبناء لكل واحد تلاتة يبقى خلصت مسألة الزوج اللي توفي نشوفوا بقى كده هيموتوا مين دلوقتي آه الأم ماتت أنا هذه الأم ماتت طيب سابت مين هذه الأم دي أم الزوجة الأولى أم الزوجة ماتت تركت آه أربع إخوة لأب أربع إخوة لأب طيب هنا الأم والعم يقربوا لبعض إيه في المسألة الأولى ما يقربوش حاجة لأن دي أم المتوفاة ده عم المتوفاة يعني ده قريب جزء أخو زوج هذه ال ال ال يبقى على ذلك هذه أم المتوفاة ده عم المتوفاة هنقول إن هو غريب عنها والأبناء اللي في المسألة اللي فاتت دي برضه غرباء عنها طيب المسألة الجديدة فيها أربع إخوة لأب وهم اللي هيرثوا بالتعصيب يبقى المسألة الجديدة من كام؟ من أربعة من أربعة الأربعة دي اللي كانت كام؟ كانت اثنين كانت اثنين بقى هتتقسم اثنين دي أربع أجزاء أربع أجزاء هنا هياخدوا دول الأربعة أهو يبقى لازم أقول الاثنين دي بقت أربعة هنا يبقى لازم كان في المسألة الأولى اتنين من ستة لما رفعنا الأولى بقت عشرة من كام؟ من تلاتين العشرة بقسمها إلى أربع أجزاء هيطلع لي كسر فيها يبقى أعمل إيه الآن؟ أضرب أقول آه هقول بينهم توافق بين الاتنين توافق بإيه؟ بالنصف بالنصف يبقى بقسم واحدة على اتنين وأضرب الناتج في التانية واقسم الثانية على اثنين واضرب الناتج في الأولى يبقى كان المسألة الأولى دي هضربها في اثنين والمسألة الثانية دي هضربها في كام؟ في خمسة. يبقى المسألة الأولى هضربها في اثنين والثانية هضربها في خمسة. يبقى شوف بقى راس المسألة الأولانية خالص كانت من ستة. خليتها من 30 وماشي بقى على المسألة دي مع المسألة الجديدة اللي عندي. المسألة الجديدة كان من أربعة هضرب في خمسة علشان تبقى دول ياخدوا عشرين بتاع الإيه؟ الأم اللي كانت تاخد عشرة من تلاتين المسألة الجديدة ضربت الاتنين في تلاتين بقت بستين الاتنين في عشرة بعشرين بس دي اللي هي متوفاة بالعشرين هياخدوها المجموعة اللي تحت دول يبقى هنقول العم كان في المسألة اللي فاتت بياخد خمسة من 30 ضربت الخمسة في اتنين أدي بعشرة فاضل دول باقي لهم كام؟ آه في الأوائل الأوائل هم الخمس أبناء كانوا بياخدوا 15 من 30 وضرب في اتنين هياخدوا 30 من 60 الأربعة إخوة لأب بياخدوا الخمسة في الأربعة بعشرين يبقى أنا عندي المسألة الأولى كانت من ستة الآن بقت المسألة الجديدة من 30 المسألة اللي بعدها بقت من 60 يبقى هنا هنقول لو وزعت المال الآن باعتبار المتوفى هذا هيتقسم إلى 60 جزء وهندي للعم اللي كان في المسألة الأولى ياخد 10 وهندي للأبناء الخمسة في المسألة الثانية 30 وهندي الإخوة الأربعة في المسألة الجديدة 20 من 60 يبقى كأني برحل مسألة لمسألة وأعمل مسألة جامعة في كل واحدة طيب يبقى هنا قلنا في المسألة الأولى الزوج وذكرنا إنه مات الأم برضه هنا العم الدور عليه بقى الآن هنقوله مات العم كان نصيبه كام في آخر مسألة عشرة من من ستين اللي هو كان في أول مسألة واحد من ست في تاني مسألة كان خمسة من تلاتين في آخر مسألة كان عشرة من ستين يبقى هم العشرة دول اللي أنا عايز أوزعهم هشوف العم مين الورثة بتوعه هيقول لي ترك عشر أبناء وسهل لي المسألة وقال عشر أبناء عشان مفيش مكان نحطه أكتر من كده يبقى هنا العشر أسهم بتوعه هيتوزعوا على العشر الأبناء بالنسبة له بقى طبعا كل دول غرباء عنه مسألته من عشرة هياخدوها العشر إيه، الأبناء طيب المسألة الجديدة الآن خد بالك العم في المسألة اللي فاتت كان ليه كام عشرة من ستين هي نفسها العشرة دي مش كده محتاج ان انا اعمل حاجة جديدة اضرب في حاجة يبقى ارجع المسألة اللي فاتت اللي هي الستين دي وهخلي العشرة بتوع اديهم لعياله يبقى الآن الآن الزوج في المسألة الأولى مات خلاص الأم كذلك العم كذلك فاضل لي بقى هنا الأبناء الخمسة اللي كانوا هنا وصلوا خدوا 30 هي 30 بتاعتهم الإخوة لأب الأربعة اللي كانوا بياخدوا 20 هياخدوا 20 بتاعتهم الأبناء العشرة اللي في آخر مسألة هياخدوا العشرة يبقى بقسم الإرث بتاع الميتة الأولى اللي بعدها ثلاثة ماتوا بقسمه كام جزء؟ ستين جزءا ستين جزءا ونقسم الستين على أولاد اللي هم الخمس أبناء اللي كان بتوع الزوج ياخدوا 30 من 60 الأربع إخوة لأب بتوع الأم اللي توفيت هياخدوا 20 العشر أبناء بتوع العم هياخدوا العشرة مسألة من 60 صعبة شوية سهلة إيه الشطارة دي طيب باب ميراث المطلقة ميراث المطلقة ايه المقصود بقى من ميراث المطلقة دي المرأة إذا طلقها زوجها وهي في العدة يرثها وترثه وهي في عدة الطلاق يرثها وترثه إذا انقضت العدة فمات أحدهما هل واحد يورث من الثاني؟ مفيش إرث مفيش حد يرث من الثاني ولكن في حالة يكون الزوج يقصد المضارة يقصد الضرر بالزوجة يبقى وهو في مرض الوفاة يقول لها مش هتورثي حاجة يروح مطلقها علشان ما ترث منه شيئا فإذا قصد التطليق ليحرمها من الميراث يعامل مجازاة له بنقيض قصده يبقى هنا أنت قصدك تعمل إيه عشان تحرمها من الميراث تعارض ما يذكره الله سبحانه لا هننفذ حكم الله عز وجل فيه وهنورثها حتى لو انقضت العدة لأنك ظلمتها بهذا التطليق يبقى هنا الزوج إذا طلق زوجته في مرض الوفاة بقصد المضارة حتى لا ترث يبقى يعامل بنقيض قصده في أنها تورث منه طب الزوجة بقى لو في مرض وفاتها حبت إن هي تفسخ النكاح بينها وبين الزوج بعملة تعملها من العمايل هنا يقول لك نفس الحكاية نعاملها بنقيض قصدها ونورث الرجل منها طيب لو هو بقى اللي مات هي عملت شيء يفسخ النكاح وهو اللي مات ترث هي؟ آه لا ما ترث هي والعكس كذلك لو أن الرجل الذي طلق امرأته بقصد المضارة طلقها وانقضت العدة ومات هو ورثناها منه طب لو هي بقى اللي ماتت يرث هو لا هو قصد الطلاق خلاص يستاهل لكن العكس المظلوم هو اللي بنقول له هنعامل الاخر بنقيض قصد نشوف ايه بقى ميراث المطلقه دي يقول لك ميراث المطلقه رجعيا او بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان يبقى هنا الزوج متهم فيه بقصد الحرمان طب إذا لم يكن بقى متهما بقصد الحرمان لا هو في مرض وفاته وهي بتزن عليه طلقني طلقني مش عايزة أقعد معاك عايزة هنا هي اللي بتزن على هذا الشيء فطلقها وانقضت العدة ثم توفي هو وكان مليونيرا غنيا ترث منه؟ لا ترث شيء لأن احنا نقول نورثها فقط إذا كان هو يقصد حرمانها أما هي تطلب الطلاق والمفارقة لا ما تستاهلش حاجة إذا انقضت العدة يثبت الإرث لكل من الزوجين من الآخر إذا كان رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان يثبت الإرث لكل من الزوجين من الآخر في الطلاق الرجعي في الطلاق الرجعي ما دامت المرأة في عدتها سواء طلقها في الصحة أو في المرض إنسان صحيح سليم وطلق امرأته بعد أسبوع أسبوعين من الطلاق مات هو يبقى هي ما زالت هي في علقة باقية بينها وبينه فترثه في هذه الحالة ترث الزوج هنا لاحظ أنه كان صحيحا وطلقها في صحته بس العدة لم تنقضي لم تنقضي العدة فما زالت علقة النكاح باقية بينهما بدليل إيه الرجل لو حب يراجع المرأة هل يحتاج لوليها يحتاج لإذن الولي يحتاج لإذنها هي ما يحتاجش يبقى في وقت الرجعة للمرأة في عدتها له أن يراجعها بغير إذن وليها وبغير موافقتها هي على الرجوع طالما أنه طلقة رجعي يبقى هنا يقول لنا صاحب المغني بغير خلاف نعلمه وروي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود لأن رجعي زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه المطلقة رجعية زوجة يلحقها طلاقه يلحقها المعنى أنه طلق المرأة وفي أثناء عدتها راح مطلق طلقة أخرى في عدتها يلحقها هذا الطلاق طالما أنه بيأسس لها طلاقا جديدا يلحقها هذا الطلاق الجديد يلحقها ظهاره يعني لو هي في طلقها طلقة رجعية وبعد ذلك قال أنت عليك ظهر أمي يبقى هنا الآن لا يجوز له إذا رجعها لا يجوز أن يباشرها حتى يكفر كفارة الظهار يبقى هنا يلحقها طلاقه يلحقها ظهاره يلحقها إيلاؤه إيلاؤه يعني يقسم بالله أنه لن يعاشرها لن يجامعها لو رجعها لن يجامعها فإذا رجعها يبقى هنا الإيلاء يلزمه أن يكفر عن اليمين ويرجع للمرأة وإلا يلزمه أنه يفارق يبقى يلحقها الطلاق والظهار والإله ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد ولا شهود يعني ليسوا شرطا في صحة الإرجاع ولكن يجب الإشهاد يعني فرق بين نقول أنه الشهود ليسوا شرطا في صحة الإرجاع إذا إنسان طلق امرأته وبعدين قال لها رجعتك خلاص رجعت بالقول رجعت ويجب عليه أن يشهد على ذلك ويجب عليه أن يشهد على ذلك فالشهود ليسوا شرطا في صحة الإرجاع وإنما يجب الإشهاد ولا يثبت الإرث في البائن إلا لها إلا لها خد بالك في الأول قال لنا يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي يبقى هنا إذا طلق هو المرأة بقصد إضرار ولا بغير قصد إضرار في طلاق رجعي هو توفي أو هي توفيت يثبت الإرث لكل واحد من الاثنين لأنه في وقت عدتها يملك أن يراجعها فكل منهما يرث الآخر في هذا الوقت لكن إذا كان الطلاق طلاقا بائنا الطلقة الثالثة مثلا أو الطلقة الأولى وانقضت العدة انقضت العدة يبقى هذا الطلاق البائن يقول لنا لا يثبت إلا لها لا يثبت الإرث إلا للمرأة فقط إن اتهم بقصد حرمانها إذا كان الرجل طلق ليحرمها من الميراث هذا في مرض وفاته هذا في مرض موته المخوف ابتداء أو سألته رجعيا فطلقها بائنا أو سألته رجعيا فطلقها بائنا يبقى بيقول لنا إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها بأن طلقها في مرض موته المخوف المرض نفسه يخاف ويخشى عليه يعني مريض خلاص في آخر أيام في مرض شديد مرض الموت وبعدين طلق المرأة فيها ابتداء يعني من غير ما تقول له حاجة راح مطلقها عشان يحرمها أو سألته رجعيا فطلقها بائنا سألته طبعا ده افتراض بعيد قوي انه هو في المرض تقول له طلقني طلقه رجعيه هتعمل ايه بطلقه رجعيه هو في هذا الحال اللي عايزه تطلق ده عايزه تبين اصلا مش عايزه رجعيه ولا غيره لكن ده افتراض افتراض جدلي فقط يعني انه هي سالته طلاقا رجعيا طلقه بائنه طلقها طلقه بائنه ده بناء على أن عند الجمهور طلاق البتة يقع بحسب ما نواه فنوى هنا طلقة بائنة يبقى بائنا أو إنه طلاق الثلاث يقع ثلاثا على قول الأئمة الأربعة أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا طبعا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من يقول طلاق الثلاث يقع واحدة وده اللي هنميل إليه لما نتكلم في الطلاق يبقى بناء على ذلك إذا سألته فرضنا طلقني طلقة رجعية قال لها أنت طالق طلاقا بائنا هو هو طلقة رجعية أو علق في مرض موته طلاقها على ما لا غنى له عنه يعني خايف الناس يقولوا ده طلقها في مرض الوفاة هو اللي طلقها فبيحتال حيلة يعني يقول لها مثلا إيه يقول لنا شرعا كالصلاة المفروضة والصوم المفروض والزكاة يعني هو بيحتال حيلة يقول لها لو صليتي تبقى طالق راحت قايمة تصلي والصلاة فريضة عليه يقول لها هي اللي طلقت نفسها ماليش دعوة لا هنا الطلاق يبقى هنا بيعلق على شيء هو يحرم عليه أن يعلق مثل هذا الطلاق على ذلك ده معنى قوله أو علق في مرض موته طلاقها على ما لا غنى عنه شرعا كالصلاة المفروضة والصوم المفروض والزكاة أو عقلا أو عقلا يعني يقول لها أنا مش هطلقك بس لو أكلت في الإيطال إذا موتها من الجوع يعني ضروري حتى يأكل فإذا كانت وقعت طلقة يبقى هو كأنه احتال يعني مش أنا اللي طلقتها ده هي اللي عملت قال ولو ولو لأنه لا يجوز لك أن تعلق على مثل ذلك فالطلاق يقع وحتى لو انقضت عدة المرأة من هذا الإنسان ومات هو ترثه من هذا الإنسان لاحظ كلامنا كله في إنسان في مرض وفاته المخوف فلو كان إنسان صحيحا سليما وطلق امرأته برغبته وبانت منه وانقضت عدة الطلاق ثم مات هذا الإنسان ترثه لا ترث لا ترث احنا بنقول طلقها في مرض وفاته مرض يعني هو قاصد ذلك عشان يحرمها من الميراث ففي هذه الحالة عومل بنقيض قصده فورثت المرأة منه أو أقر في مرضه أنه طلقها سابقا في حال صحته هنا دي بقى من الحيل الحيل ان يكون متزوج امراه وبعد ذلك وهو في مرض وفاته يقول ده انا مطلقها بقى لي اربع خمس شهور لما يقول ذلك بناء على ذلك يبقى الآن انقضت العدة كأنه مطلق ومخبي عشان تنقضي العدة ويبقى ملهاش حاجة عند هذا الإنسان أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع هذه حيل كلها حيل إن وهو في صحته وكل إنسانا إن وقت ما تحب طلق هذه المرأة فلما مرض هذا مرضا مخوفا إذا بالآخر يطلق فيجي هذا المريض يقول مش أنا مش أنا هو اللي بين كده هو سليم صحيح فيقال لا هذه حيلة أيضا فالمرأة وإن طلقت وبانت من هذا الإنسان ولكنها ترثه لأنه قصد المضار حتى ولو انقضت عدتها الدليل يقول لما روي أن عثمان رضي الله عنه ورث تماضرة بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض موته فبته يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة كان متزوجا من تماضر بنت الأصبغ الكلبي اللي هي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن من الرواة المشهورين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف تبقى أمه تماضر دي ففي مرض وفاة عبد الرحمن بن عوف طلقها فعثمان بن عفان رضي الله عنه ورثها منه واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا في رواية أن أباه أبو سلمة بيقول طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء عدته روى عروة أن عثمان رضي الله عنه قال لعبد الرحمن لئن مت لأورثنها منك قال قد علمت قد علمت ذلك يبقى كأن عثمان رضي الله عنه يورث المرأة التي طلقت مضارة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلقها وعلم أنها سترث منه رضي الله تبارك وتعالى عنه ولكنه مع ذلك طلقها يبقى كونه طلقها وهو يعلم أنها ستورث منه دليل على أنه لم يقصد المضارة لكن كأن في حاجة تانية بقى بينه وبينها فلذلك ما كانش عايز في هذا الوقت فطلقها وقد علم أن عثمان سيورثها منه جاء عن ابن الزبير اللي هو عبد الله بن الزبير يعني رضي الله عنه قال لا ترث مفتوتة لا ترث مفتوتة ده صحيح عن ابن الزبير ولكن الإجماع قبله على في زمن عثمان رضي الله عنه خلاف ما يقوله ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه ولأن المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقتل كالقاتل لكن في قيد هنا بيقول لك ما لم تتزوج أو ترتد يعني هذه المرأة اللي زوجها قصد أن يطلقها مضارة بعد ما تزوجها لم يمت هو وانقضت عدتها ثم تزوجت من إنسان آخر يبقى الآن هي لها رغبة بقى في الزواج يبقى الآن ليس لها من الزوج الأول ميراث لو مات أيضا أو ترتد لو ارتدت لا تستحق شيئا يبقى هنا المرأة اللي طلقها بقصد المضارة ارتدت بعده يبقى ليس لها شيء يسقط ميراثها لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول فلم ترث فلو طلق المتهم أربعا يعني إنسان في مرض وفاته متجوز أربعة راح مطلق الأربعة في مرض وفاته وانقضت عدتهن وراح متجوز أربعة تانيين ده يعني كأنه يقصد بقى أنه عايز ينفع الأربعة التانيين بالميراث ويحرم الأربعة الأوائل من الميراث قالوا لنا يورث الثمان وليس الثمان على السواء بشرطه يبقى الثمانية يرثنا من هذا الإنسان ما إن أربعة في العصمة وأربعة في الخارج يورث الثمان على السواء بشرط إيه الشرط ما لم تتزوج أو ترتد ما لم تتزوج واحدة منهن أو لما لم يتزوج جميعهن أو يرتد لأن المبعنى للفرار ورث بالزوجية فكانت أسوة من سواها قال في الإنصاف مرداوي يعني على الصحيح من المذهب وقال في الكافي والرواية الثانية لا ترث كما لو تزوجت ولأن ذلك يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة بأن يتزوج أربعا بعد انقضاء عدة المطلقة يعني إنسان يفعل هذا الشيء فيتزوج أربعا وبعدين يفارق الأربعة ويتزوج غيرهم فبيقول لنا هذا يفضي إلى توريث أكثر من أربعة لكن في الإنصاف بيقول لنا الصحيح من المذهب أن هيمشي في المسألة على ما هي فيه في الأول إن قصد المضارة فورثت ما تفرقش بقى أنه قصد المضارة فالمرأة في هذه الحالة تزوج غيرها أو لم يتزوج غيرها هو قصد الإضرار بالأربعة فعمل بنقيض قصده فورثنا من هذا الإنسان وبرضه عشان ما تبقاش حيله الحيله علشان ما حدش يورث الاربعه الاوائل اللي هو طلقهم يروح هو متجوز اربعه غيرهم عشان تبقى حيله يحرم الاوائل فعلى ذلك الاشهر في المذهب ان الاربعه الاوائل يرثنا مع الثواني وإن طلقها في مرض غير مخوف أو مخوف فصح منه ومات بعده لم ترثه في قول الجمهور المعنى يعني طلقها الإنسان طلق امرأته في غير مرض ليس مريضا وبعد ما بانت منه توفي هو فليس لها في ميراث شيء أو طلقها في مرض مخوف وبعد ذلك صحت صح من هذا المرض وانقضت عدتها ثم بعد فترة توفي فأيضا لا ترث لأن حكمه حكم الصحة في العطايا والعتاق والإقرار فكذلك في الطلاق يثبت له للزوج يعني الإرث دونها إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة ما دامت معتدة يبقى هنا بيقول لنا إيه في, الم... في الأولى أن الرجل يملك الطلاق فطلق المرأة في مرض وفاته هنا الآن هذه فعلت فعلا يحرم عليها هذا الزوج يحرم عليها هذا الزوج فإذا فعلت ذلك بقصد الإضرار بهذا الإنسان حتى لا يرث يورث من هذه المرأة في هذه الحالة إذا قصدت الفرقة والإضرار قال كذا في التنقيح التنقيح بتاع المرداوي يعني والإنصاف برضه للمرداوي إن اتهمت بقصد حرمانه بقصد حرمانه يعني كأن تكون المرأة طبعا هنا بيدي أمثلة بناء على المذهب الحنبلي وهو مذهب الجمهور وهيخالف في هذه المسائل الشافعي رحمه الله عليه فالمقصد أنه ده مثال الشرط ان احنا نوافق على المثال أو نخالف هذا المثال فعايز يقول مثلا لو أن هذه المرأة وهي في مرض وفاتها المخوف زنت بابن لهذا الزوج زنت به والعياذ بالله لو فعلت هذا الشيء فعلى قول الجمهور انه يفرق بينها وبين الرجل لانها الان فعلت فعلا محرما وصار في رحمها مني الاثنان الزوج وال- والابن يبقى يفرق بينها وبين هذا الانسان طبعا صوره لعلها تكون يعني شبه مستحيله في مرض الوفاه ان حد يفعل هذا الشيء لكنه مثال مثال فقط او ابيه او زنت بحماها والعياذ بالله ده ينبني على أن الحرام يحرم الحلال الحرام يحل يحرم الحلال الجمهور على ذلك لو فرضنا امرأة متزوجة وزنت بحماها والعياذ بالله أو زنى بها حماها وهي أرادت ذلك قالوا ينفسخ النكاح بينها وبين زوجها لأن الآن اجتمع ماء في رحمها مما يحرم عليها أن تجمع الاثنين في رحمها الأب والابن مع بعض فعلى ذلك هي لا تكون زوجة لهذا الابن يفرق بينهم عند الشافعي رحمه الله أن الحرام لا يحرم الحلال فهو زوج ولا ينفسخ النكاح بذلك وده هنفصله لما نيجي في أبواب ال- ال- الطلاق وأبواب ال- النكاح والمحرمات وغير ذلك لكن الغرض هنا هنمشي على القول في المذهب أنه إذا فعلت هذا حيلة لينفسخ النكاح حتى لو حكمنا بفسخ النكاح ولكن إن ماتت ورثها هذا الزوج قال يثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة يعني من هذا الإنسان قال إن اتهمت بقصد حرمانه كإدخالها ذكر ابن زوجها أو أبيه فرجها وهو نائم أو إرضاعها ضرتها ونحوها أو إرضاعها ضرتها آه، هنا طبعا هتخيل مسألة في إن إيه آه، إنسان متزوج اتنين واحدة كبيرة وواحدة تانية طفلة بترضع لسه في الماضي كانوا بيعملوا هذا الشيء فهنا هذه الزوجة الكبيرة فرضنا أنها ذات لبن ومرضعة لو أرضعت الزوجة الجديدة صارت إيه صارت أما لها يبقى صارت للرجل إيه حماة هذا الرجل صار يبقى تحرم عليه تحرم عليه صورة صحيحة صورة صحيحة صارت حماته الآن بأنها أرضعت ضرتها الزوجة الصورة ففعلت هذا الشيء علشان يحرم عليها وما ما يورث منها حاجة وتوفيت يورث منها هذا الإنسان قال أو إرضاعها ضرتها ونحوها لأنها أحد الزوجين فلم يسقط فعلها ميراث الآخر وظاهر الفروع يعني عايز يقول ظاهر كلامه في الفروع كالمقنع والكافي يعني مثل كلام صاحب المقنع وكلام الكافي طبعا هنا يعني ال- ال- الكلام كأنه مبتور بيقول ظاهر الفروع كالمقنع والكافي كأنه ال- الفروع اللي هو المقنع والكافي دي طبعا فروع ده كتاب اسمه كتاب الفروع اللي هو ك- كتاب ابن مفلح الفروع كتاب المقنع كتاب الكافي يبقى هنا دي كتب فبيقول ظاهر كلام الفروع زي المقنع وزي الكافي وزي الشرح حيث أطلقه ولو بعد العدة واختاره في الإقناع اللي هو الحجاوي يعني قال وإلا سقط ميراثه منها لو ماتت قبله لعدم التهمة لعدم التهمة يعني عايز يقول إنه آه الإنسان آه إذا هو أراد المضارة بامرأته فطلقها في مرض وفاته تورث منه العكس كذلك لو أن المرأة أرادت المفارقة بفسخ النكاح حتى تحرم زوجها من ميراثها فيورث الرجل من المرأة بشرط تكون هذه المرأة متهمة بقصد ذلك بقصد ذلك فلو لم تكن متهمة بهذا الشيء واللي حدث لم يكن عن قصد منها بيقول وإلا سقط الميراث لو حدث بغير قصد منها يعني تكون نائمة وجاءت الزوجة الأخرى لطفلة صغيرة فرضعت منها وهي نائمة فرضنا خمس رضعات معلومات لو فرضنا مثل هذا الشيء اللي هي لم تقصد هذا الشيء يبقى كلامه إذا قصدت الفسق فإن لم تقصد لم يورث منها والله أعلم نكتفي هذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين